بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخواني وأخواتي مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة في حلقة جديدة من برنامج كلام شباب صراحة احنا بدأنا معانا حملة جديدة في البرنامج وسلسلة جديدة سلسلة وحملة سميناها شايفك وإن شاء الله الحملة دي احنا زي ما اتفقنا قلنا هنعممها في يعني في جميع الجامعات إن شاء الله وأي حد يحب يشارك معانا الحملة سواء عن طريق الإنترنت أو سواء عن طريق ال- البرنامج إن شاء الله ي- يبعت لنا إيميل أو يكلمنا في التليفون ويكون معانا في الحملة الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن غض البصر بس اتكلمنا من منظور شوية يعني جديد ومنظور قريب من الشباب اتكلمنا مع الشباب وكل واحد قال رأيه هو أصلا غض البصر يعني اصله ايه اطلاق البصر ده النظره ديت حرام ولا حلال هل فعلا الشاب مش هيقدر يستطيع او مش هيقدر فعلا ان هو يغض بصره وهل كل شاب لازم يتعامل آه، مع البنت ويبص لها في الجامعه حتى لو بياخد منها كتب او حد بي بياخد منها اوراق او او حاجه زي كده اتكلمنا في كل الكلام ده والشباب كل واحد قال رايه واتكلمنا برضو مع الشباب ان هل البنات هم اللي بيبصوا على الولاد ولا الولاد بيبصوا على البنات وايه اللي بيخلي البنت بتبص على الولد او العكس او الولد بيبص على البنت واذا كان طبعا الاغلب ان الولاد هم اللي بيبصوا على البنات وهم طبعا كان لهم اراء وكتيره في الموضوع ده وان شاء الله النهارده هنكمل الموضوع وهنخش في موضوع مهم جدا وهو ايه اللي بيؤدي فعلا لاطلاق البصر ايه السلبيات اللي بتؤدي لاطلاق البصر ان شاء الله النهارده هنتكلم فيها مع ضيوفنا ومع شيخنا الحبيب شيخ محمد صاوي بس قبل ما ن- نرحب بضيوفنا كالعاده ننزل الشارع ونشوف التقارير اللي بتتعمل في الشارع ونرجع لكم تاني
تعالوا بينا نتكلم ناخد مع بعض وندي احلى شباب في الدنيا شباب مسلم حضرتك ايه ايجابيات وسلبيات غض البصر لا طبعا دي حاجة أمرنا بها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فغض البصر إيجابيات ملوش أي سلبيات طبعا هو كله إيجابيات آه، رب- الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث فيما معناه بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيبدل الإنسان آه، بعد ما يغض بصره حلاوة الإيمان في قلبه بعد غض بصره مباشرة ودي على فكرة عن تجربة الإنسان فعلا لو غض بصره عن أي شيء حرام ربنا في ساعتها وبيديك جزائك في ساعتها ده غير الجزاء الأخير البصر المفروض على الناس اللي هي تعرف ربنا وتتقي الله وتخاف ربنا واللي ليهم اخوات واللي ليهم آه، ولاد وبنات وصبيان يربيهم تربيه حسنه عشان حتى يغضوا النظر على الكلام ده المشكلة ان البنات عامة هي اللي بتخلي الشباب يعني خليهم هم يبصوا عليهم بالعافية لبس ملفت حاجة في منظرهم كده حاجات بتبقى اوفر زيادة عن اللزوم في كل حاجة في اللبس في المشية ممكن الواحدة حتى لو لابسة لبس مش كده بس مشيتها بتدل ان هي كويسة فبتخلي ما تخليش حد يبص عليها والله ايجابيات غض البصر كبيره جدا خاصه في الشل يعني الشباب دلوقتي النواحي الاقتصاديه او الحل- الاحوال الاقتصاديه ضعيفه محدش لاقي زواج فلما ي- الناس تمشي في الشارع او الشباب يمشوا في الشارع ويشوفوا هذه المناظر المقززه التي يعني لا تتفق لا مع الدين ولا مع الاخلاق والله هي فيها سلبيات وايجابيات اولا يعني انت غض البصر في حاجات كتيره ممكن احنا نتكلم عنها بالنسبه لان انت لو بصيت مش مسؤوليتك انت ده اولا هي المسؤوليه واقعه على مين على الام والاب اللي هم ايه ما بيخلوش بنتهم محترمه ماشيه في الشارع ده اولا ليه بقى ان الام والأ- الاب والام ان هم لهم سلبيه خاصه على البنت او ايجابيه فالام لو اتقت بتاعه وعلمتها ازاي تمشي باحترامها مش هتخلي الولد ان هو يبص لها فتمنعها من حاجات كتيره
تعالوا بينا نتكلم ناخد مع بعض وندي احلى شباب في البنات هم اللي بيخلوا الولاد بيبصوا عليهم مش عارف الموضوع ده صح ولا غلط احنا اتكلمنا كتير الموضوع ده في الحلقه اللي فاتت وحلقات كتيره وموضوع تاني برضو شاب قاله مسؤوليه الاهل الاب والام ودي فعلا مشكله كبيره جدا جدا وكتير بن- بنزعل يعني اهالينا مننا بس هي دي الحقيقه احنا ما خدناش بالنا ان الولاد كبروا يعني قلنا افتكرنا ان هم في الجامعه فجاه والبنت خلاص بقت تلبس بقى بتعمل make up وتلبس ضيق وممكن حتى البنت انها تقول لا انا مش عايزه البس كده وبالعكس الام هي اللي تقول لها لا لازم تلبسي عشان تتجوزي ان شاء الله النهارده هنتكلم في كل الكلام ده برضو احب يعني افكركم معانا آه، الايميل كلام شباب gmail dot com وجروب الفيسبوك كلام شباب جروب فيسبوك ان شاء الله تشاركونا فيه واي حد عنده اقتراح واي مشاركه اتصلوا بينا وبرضو عشان دايما احنا بنتهم ان احنا بنخش اراء البنات حاولنا نسمع اراء البنات في الشارع وبنحاول نسمع اراء البنات في الاستديو اي ح- اي بنت اي اخت عايزه تكلمنا تتصل بينا وتقول لنا رايها هل فعلا البنت هي السبب ان تخلي الولد هو اللي يبص عليها ولا ايه بالظبط هنشوف النهارده ان شاء الله ارحب بضيوفي الاول ارحب بشيخي واخي الحبيب الشيخ محمد صاوي اهلا بيك يا شيخنا نورنا دايما على الشاشه الخارجيه جزاك الله ربنا خير.
يبارك فيك. ارحب بالشباب محمود سنوسي كلية إعلام جامعة القاهرة عبد الله حسن كلية إعلام جامعة القاهرة محمد عوض طالب بالفرقة الثالثة كلية إعلام جامعة القاهرة مؤمن حسن طالب كلية إعلام فرقة الثالثة قسم يعني كليه قلم النهارده كلها معانا اه حضرتك.
نورتونا طيب احنا يعني برضو انا قبل ما انتقل للشيخ اخد الكلام منكم ابدا مؤمن طبعا انت كنت معانا في الحلقه اللي فاتت تمام.
كنت يعني انت برضو اصريت ان تكون معانا في الحلقه النهارده ان شاء الله نحاول نتكلم وبرضو زي ما احنا بدانا الحلقه اللي فاتت نتكلم بصراحه وقفنا على اخر حاجه ال- احنا اتكلمنا عن نظر الحلال والحرام اصلا من وجهه ن- من وجهه نظركم وطبعا تقريبا كان في اجماع بين الشباب ان طبيعي ان النظره دي حرام ولكن يعني انتوا كلكم سالتوا ايه الحيز اللي انا اقدر اتعامل فيه مع البنت تمام النهارده هنتكلم طيب ال- النظره ديت بتؤدي لايه والاختلاط والسلبيه انت من وجهه نظرك في سلبيه فعلا ولا زي ما الاخ قال في التقرير في ايجابيه وسلبيه لا هو طبعا آه، إطلاق البصر كله سلبيات مم.
وغض البصر كله إيجابيات طب يعني من آه، وجهه طيب.
نظرك ايه السلبيات اللي ممكن تعمل آه، ل- اللي بيكون سببها اطلاق البصر هو طبعا بتخلي في تعلق آه، واشتياق للولد آه، ان هو يتكلم ويبقى في علاقه كتير قوي مع البنات فتخليه دايما ان هو يعني مش الموضوع مش هيبقى مجرد نظره هيخش بعد كده ان هو يعني هيحاول يتجرأ يكلم البنت بعد كده بعد الكلام هيحاول ياخد رقم تليفونها يبقى في علاقه فنقدر نقوله ان يعني بدايه اطلاق ال- النظره هو آه، او اطلاق النظره هي بدايه الطريق للغلط مم.
بدايه تل- يعني سكك تانية ما بتت- ممكن تتفتح بعد كده يعني طب ناخد راي آه، محمد طب انت موافق ولا معارض لا والله انا موافق زميلي آه، مؤمن بالظبط في نفس الكلام اللي قاله بس آه، غض البصر عدم غض البصر ليه سلبيات كتير جدا من اهمها التحرش الجنسي اللي موجود اللي موجود ظهر بظاهره كبيره في مجتمعنا جميل وبيؤدي الى الزنا بيؤدي الى اللواط بيؤدي الى كذا فالسلبيه بتاعت عدم غض البصر بتؤدي لكذا حاجه جميل فمش واقفه على ال- ال- ازاي اتعامل مع البنت ازاي ابتدي اتعرف عليها ازاي آه، يعني مش الم- يعني غض عدم غض البصر مش طريقه الولد معامله الولد مع البنت جميل طب احنا آه، عبد الله آه، مؤمن كان عنده وجهة نظر ان دي بتؤدي للحب والاختلاط من بع- بعدين ومحمد كان عنده وجهة نظر انها بتؤدي للتحرش الجنسي طبعا ده امر يعني بقى منتشر جدا دلوقتي في زماننا مع شبابنا برغم كثرة القنوات الدينية وفعلا ب- احنا بنشوف فيه الت- يعني التزام ظاهر دلوقتي في ال- في المجتمع طب انت وجهة نظرك ايه يعني هل آه، النقطة ديت والنقطة دي في نقاط اخرى برضو ممكن تضيفها هي الفكره الفكره النظره النظره ممكن حد يحس ان هي حاجه صغيره قوي بس النظره ديت هي اللي بتفتح اصلا المجال للشيطان ان هو يخش هو اللي يلعب في دماغك زي ما قال مؤمن ان النظره ديت ممكن تحس ان هي حاجه صغيره بس دي بتفتح بقى مجال ان يبقى في علاقه بعد كده بتأثر في القلب بتاثر طبعا اه مم.
فعشان كده طبعا يعني النظره ديت انت تحسها حاجه صغيره بس انت لو بتحس بسعاده كبيره جدا في قلبك لو انت غضيت بصرك بس ف- فهي ايجابيه كبيره طب انت جداً.
عندك حاله شخصيه حاولت فعلا الموضوع ده طبعا اي و- اي واحد بي- بيغض بصره وهو ماشي في الشارع طول ما انت ماشي في مغريات كتير فطول ما ب... كل ما بتغض بصرك كل ما بتحس بسعاده كبيره تفهم جدا أكتر.
ف- طيب طبعا شوف محمود بقى بتعرف تغض بصرك ولا بصراحه ولا ما بتعرفش اولا هو غض البصر آه، ملوش اي سلبيات اطلاق البصر كله سلبيات تمام دي اول حاجه الحاجه التانية اختلاط الرجل بالمراه تمام آه، اصبح انه بس يبص لشكلها بس يبص ل- لجمالها بس يبص ل... انا اسف جسمها بس بس يبص لمحاسنها كلها آه، اصبح عندنا حضرتك بتقول القنوات التلفزيونيه اصبح عندنا قناه اقرا بتمجد اول المراه وبتقول انها لازم تقعد في البيت وبتقول انها ليها حدود وعندنا قناه مولدي بتقول ان المراه لازم عالم ذكر بس تتبرج.
قنوات آه، يعني تمام.
احنا مثلاً عندنا قنوات يعني- كده وقنوات كده مثلا تمام, تمام تمام. فيعني اصبح ان المراه محتاره تمام والحرام سهل حرام سهل الحرام سهل طيب شيخنا يعني الصراحه انا فرحان جدا باراء الشباب حتى يعني إذا كان احنا دايما اتفقنا واتفقنا في برنامجنا واتفقنا في الحمله اللي احنا هنعملها وان شاء الله هنسميها حمله شايفك يعني نحاول نقرب من الشباب اكتر ونشوف هم فعلا بيفكروا ازاي وهننزل لهم ان شاء الله وهن بإذن الله هننزل في سبحانه وتعالى.
اماكنهم ونشوف احنا يعني- نوعدهم برضو ان هيبقى في في يعني ضخ للاعلانات على المواقع ده لازم بحيث ان هم إن شاء الله.
يشاركونا ان شاء الله ان شاء الله ده لازم بس دلوقتي انا صراحه عندي يعني انا نفسي دلوقتي كمشاهد بتفرج عندي شويه آه، حاجات مش فاهمها الشباب دي رايهم وبرضه لما نيجي بنتكلم البنات بيكون عندهم اراء جميله جدا طب ايه اللي بيحصل يعني خلينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طبعا برحب بحضرتك محمد برحب بمؤمن ومحمد وعبد الله ومحمود نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم آمين.
ويجعلهم آه، رواد للاعلام الاسلامي باذن الله سبحانه وتعالى آه، قبل ان نتكلم عن قضيه السلبيات عاوز اتكلم عن نقطه مهمه وهي القلب القلب دي مضغه النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال عنها اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله النهارده اخطر مرض لما يقول لك فلان عنده القلب وعمل عمليه قلب مفتوح والناس تبقى بتعيط عليه وزعلانه ومتضايقه و... القلب عضله مهمه هو هو الملك هو كينج الجسم نعم.
فاذا لم يكن هذا القلب نظيفا سليما طاهرا يصبح هناك مشكله في حياه الانسان تعال نتامل ما الذي ينبغي ان يحوي هذا القلب القلب ينبغي ان يحوي حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحب الآخر للبشر يكون منبني على حب الله ورسوله ما ينفعش تحب حد من البشر إلا لما يكون الحب ده بيؤدي إلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى حبك لزوجتك حتى حبك لأمك لأبيك لإخوانك لأخواتك لأصدقائك أنتيم بتاعك لازم هذا الحب يقودك إلى حب الله سبحانه وتعالى ف- فإذا كنا نضع عوائق وعلائق تخلي الحب لله سبحانه وتعالى يقل اكيد ان لما قلبي ينظر يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى نعم.
طب ايه المطلوب مني مطلوب مني ان قلبي انا يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا يتعلق باحد الا بالله جل وعلا اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله إذا المؤمنون علامة إيمانهم أنهم يحبون الله تيجي تقول له خلي بالك غض البصر واجب لازم ما يقولكش أصل يا شيخ أصل أنا شباب وأنا في الكلية وبعدين البت دي ستايل قوي وحلوة وما أقدرش يعني لا خلاص والذين آمنوا أشد حبا لله إذا يا ربي سلمت و- وأطعت خلاص هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه ولو أن لوعات الغرام تذيبه وطوبى لصب أنت ساكن سره ولو بان أن ولو بان عنه إلفه وقريبه وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس من يستغيبه فيا علة في الصدر أنت شفاؤها ويا مرضا في القلب أنت طبيبه عبيدك في باب الرجا متضرع إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه بعيد عن الأوطان يبكي بذلة وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدري حتى لاح منه مشيبه فالإنسان يعلق قلبه أولا بالله سبحانه وتعالى إذا أعظم سلبية عندنا في عدم غض البصر تضاف أو للجروب اللي ذكروه الشباب سلبية أن قلبي هيتعلق بغير الله نعم والقلب مشكلته يا محمد آه، يعني زي زي الوعاء هتملاه ميه مش هينفع تحط عليها زيت آه، تملاه ميه لابد ان يخرج الهواء لابد ال- الوعاء يحوي شيئا واحدا فقط وهذا الشيء الواحد هو الذي يجعلك تتعدد فانت الماء هو اساس الحياه مثلا فيمكن ان تستعيد بالماء عن ال- عن الزيت وعن العصير وعن جميع السوائل فحب الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى هو الذي يملا قلبك فيغنيك عن كل شيء يجعلك لا تفكر في شيء الا في حب الله سبحانه وتعالى وده هو ال energy ال power بلغه الشباب ال modern ال power اللي كان عند الصحابه وكان عند السلف وكان عند النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يدفعهم للصلاه للعباده لقيام الليل لذكر الله سبحانه وتعالى للاستغفار للاقبال على الطاعه للابتعاد عن الدنيا تامل حياه كل السلف تامل حياه كل الصحابه واحد يجي يقول لي طيب اصل السلف ما كانش عندهم بنات تمشي في الشارع عريانه اصل الس- السلف ما كانش عندهم بنات تلبس كانش في فتن زي دلوقتي.
فوشيا واحمر واخضر والبت بقت دلوقتي تعمل لون ظل ال make up بيبقى بنفس لون ال body واللون اللي تحت الجفن باللون ال- ال- ال- الحاجه اللي لابساها وال shoes يعني انت مصحصح معايا أهو. أنا شايف مش مصحصح معرفش مصحصح معاك ولا مع البنت
طيب فسبحان الله تتامل وتجد ان هذه الفتن كانت موجوده ايضا عند اصحاب النبي يقول النبي عليه الصلاه والسلام واختم بهذه الفقره آه، وننتقل لشاب عندما وقف على مصعب بن عمير مصعب بن عمير ده شاب كان اغنى واكثر شباب مكه ترفعا كان اذا يعني يعني فاهم لما المجالس عاوزه تعمل تفاخر يقول لك والله ده احنا النهارده جاي لنا مصعب بن عمير يا جماعه النهارده النجم بتاع الشباب جاي لنا نجم الجيل قاعد عندنا النهارده نجم الجيل كان هناك مصعب بن عمير فمصعب بن عمير كان كل المجالس تتفاخر به ومع ذلك صبر ووقف في وجه أمه من أجل الإسلام ثم مات لما نظر إليه أبو الدرداء قال سبحان الله عبد الرحمن بن عوف قال سبحان الله يا مصعب ما وجدنا لك بردة تغطيك إذا غطينا رأسه بدت قدمه وإذا غطينا قدمه بدت رأسه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام متأملا جثمان مصعب والله لقد رأيتك يا مصعب وما بمكة أحد من شبابها أكثر ثراء ولا طيبا منك وها أنت الآن في بردة إن غطينا رأسك بدت قدماك وإن غطينا قدماك بدت رأسك ثم قال اللهم إني أشهدك أني عنه راض فتأمل واحد كان عايش في نعيم ومع ذلك هجر النعيم لأن الله الله اللي هو بيحبه اللي في قلبه أعظم عنده من كل شيء أعظم من كل شيء نعم.
يبقى دي النقطة الأساسية أو السلبية التي تتفرع منها كل السلبيات بعد كده إطلاق البصر سيقودنا زي ما قال أخونا مؤمن إلى إلى إلى إن أنا أبحث الاختلاط عن والحب.
علاقة أختلط أتصل أخذ رقم الموبايل طبعا وسائل رقم الموبايل دلوقتي جديدة خالص يعني إعلان من الإعلانات بنت قاعدة في المكتبة ولد قاعد في المكتبة و... فعاوزة تديله رقم مش عارفة فبتقوم بتدور على الموبايل آه. آه. طيب فيعني فقالت له لا هم تديله بيدوا دلوقتي بيدوا جميع الاقتراحات عشان يعني ده اعلان بالنسبه لل
فانا شايف ان ان هذا هو السبب الرئيس الذي يقودنا بعد كده الى كل السلبيات ونسمع من الشباب ون...
طب شيخنا الحبيب يعني يعني يعني انا عايز برضو نحاول ننزل شويه للشباب وانا في مشكله انا ممكن انا شويه عشرت منطقه الشباب قبل الالتزام فانا بحس ان احنا بعيد شويه عنهم كلام ممكن آه، تعلق بالقلب او بتعلق بالرسول عليه السلام او لازم انا اكون آه، فاهم يعني مدى حب الرسول عليه السلام او مدى حب ربنا في قلبي انا حاسس إن الكلام ده شويه بعيد عن انا برضه عايز اسالهم و- ونشوف هل الكلام ده ممكن هو اللي ياثر فيهم ما يخلوش يعني يعني طبعا يعني احنا احنا عرضناه اجمالا يا محمد انما تفصيلا ح- هنتكلم بالظبط لا لكن انا اجمالا انا مش انا انا عايز عايز اوصلهم اوصل نقطه برضو يعني يعني هل فعلا انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم او بحبه ازاي مشكله انا ما شفتش الرسول صلى الله عليه وسلم ليه احنا دايما الشباب متعلقين باسماء الفنانين والفنانات وليه مش متعلقين بالرسول هل ده ايه المشكله ايه المشكله يا محمود من وجهه نظرك المايك هو اول حاجه مفيش يعني كلام بعد الكلام اللي الشيخ محمد قاله دي اول حاجه آه تاني حاجه بس انا هعلق على نقطه آه اولا الدين آه احنا كمجتمع حاليا مختلف تماما عن مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى ان احنا الدين عندنا مش هو الاساس جميل او مش هو الحاجه الاولى في حياتنا يعني الاب والام الصبح مش مش اول حاجه عندها صليت الصبح ولا لا او صليت الصبح مش مش مختلف مجتمع مختلف اغلب تماماً.
الاباء والامهات عشان نكون حق- عامة يعني عامة جميل.
عامة تمام دي حاجة آه الحاجة التانية من ناحية المرأة معلش برضه آه ليه احنا بنستخدمها كسلعة قوي ليه هي مش مش وا- مش واخدة حقها في المجتمع ليه ما نقولش انها ممكن تعمل دور ايجابي في المجتمع ليه هي يا حرام يا حلال
احنا لسه محمود ما اتكلمناش طبعا ما قلناش تمام والله يعني بس- اكيد المراه لها آه، وزنها آه، ولها تمام، قدرها طبعا تمام تمام تمام الرسول صلى الله عليه وسلم قدر المرأة قدر آه، احنا قصدك ال- يعني حتى المرأة نفسها هي مش هي ح- هي يعني نفسها ما بتحترمش نفسها او مش عارفة بقيمة نفسها لسبب لسبب لان السائد في المجتمع كده يعني مثلا حضرتك بتقول انه البنت دلوقتي هي اللي بتعاكس الولد مم.
لانها شايفه ان فوق العاده انها ما تتعاكس مم.
فبتروح تعاكس الولد طيب ناخد عبد الله ال- الشيخ محمد قال ان يعني برضو كشباب احنا متخيلين او معظم الشباب متخيل ان الصحابه دولت معظمهم كبار لما بنسمع اسماء الصحابه ده الكو... يا صحابه هو احنا فين احنا زي الصحابه فين الشيخ محمد دلوقتي ذكر آه، ان الصحابه كانوا من الاثرياء انت عندك التخيل ده ان هو يكون من الاثرياء ويسيب كل ده وي- هي المشكله لا انا شايف دلوقتي ان المشكله زمان كان الصحابه كان الصحابه قريبين قوي من الناس دلوقتي بقى فكره الخطاب الديني نفسه بقى باسلوب معين ال- الخطاب الديني بقى باسلوب معين بعيد شويه عن الشباب فالشباب مش مش فاهمين يعني شو ما فيش ما فيش قدامهم قدوه ياخدوها يعني فكره ان احنا ناخد سيدنا محمد قدوه في ناس مك... في ناس كتير قوي بتحاول تعمل كده انا ما- ما اعرفش سيدنا محمد عشان اخد القدوه بصراحه آه.
يعني يعني انا بقى لما اجي اسالك بتحب سيدنا محمد طبيعي طبعاً، بديهي آه.
هتقول لي ايه طب ايه الاثبات طبعاً.
بقى الاثبات ان انا أقعد- يعني صعب الإثبات- يعني الإثبات دلوقتي إحنا دلوقتي ما بقى صعب بنعملوش، دي صعب حقيقة.
قوي ان انا افتح افتح السيره واقعد اقرا دلوقتي جميل.
بقى صعب قوي الفكره دي طيب ما فيش بقى حد ما فيش حد دلوقتي قدوه لينا احنا ناخدها جميل فبقى الناس كلها تاخد الفنانين عاوز و...
عاوز أ- أ- أخ- اخد من عبد الله الميكروفون شويه آه النهارده لو واحد توفي والده وهو طفل صغير وبعد يا جماعه لما كبر امه قالت له بص بابا سايب لك مليون جنيه علشان تعمل بيهم مشروع وتتجوز وتبني فيلا هيحب ابوه ولا لا؟
اكيد احب ابوه يا جماعه احب ابوه احنا عندنا مشكله ان احنا بنفصل بين المشاعر القلبية اللي هي عواطف وحب و- و- و- و- واشتياق وبين ال- المشاهد المحسوس المشاهد هو هو هم ليه بيحبوا ميسي عشان ميسي ولد حريف بيقلد مارادونا وليه بيحبوا تيري هنري عشان هو بيعرف يلعب كورة طيب لأن أنت بتشوف بس أنت ممكن تحب ناس من غير ما تشوفهم فدي مش مشكلة مش معضلة ان انا احب النبي عليه الصلاة والسلام لاني ارى افعال النبي عليه الصلاة والسلام حمى الدين ونصر الشريعة وضحى علشان صلى الله عليه وسلم وتعب وقدم الإسلام وذكر بالله سبحانه وتعالى وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه النهاردة الناس بنقول لها يا جماعة ما تاكلوش لحم خنزير ليه؟ أدينا شايفين مثلا الخنزير انفلونزا بتموت مثلا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بلاش اختلاط ليه ادينا شايفين إيه اللي بيحصل من نتاج الاختلاط انتشار الفواحش والامراض الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا نغض البصر الله جل وعلا قال لنا نغض البصر ليه لان في نتائج اذا احنا يا جماعه لما نشوف الاثار الايجابيه والخير اللي قدمه لنا النبي عليه الصلاه والسلام ده اقل شيء نبذله المشاعر القلبيه جميل.
اقل شيء نبذله المشاعر القلبيه فده تعليقا على آه، آه، النقطه اللي ذكرها عبد الله ان الخطاب الديني غير لائق احنا احنا احنا مؤيدين فعلا بصراحة إحنا- آه، طبعاً، غير آه، طبعاً، احنا طبعاً.
بعدنا كتير لا عن عن موضوع الغض لا احنا بعدنا كتير عن الشباب لا لا يعني في ما- فجوة.
ص- لا شك انا معاك في دي انا انا لما باجي بتكلم النهارده مع الشباب في الكليه مش مش حاجه اتكلم معاهم يا جماعه حبوا ربنا والرسول وخلاص كده هتعرفوا تغضوا البصر ما الحاجه اقول له ايه الدليل إن انت بتحب ربنا والرسول ليه عشان ايه تحب ربنا والرسول لان انت مش بتدفع على العين فلوس ولا على السمع فلوس ولا على الانف فلوس لكن النهارده اي عربيه هترخصها هتدفع لها فلوس مفيش عربيه هتمشي من غير وقود الله جل وعلا خلق المملكة دي كلها وكون البدن قلبك ينبض في السنة 83 مليون نبضة لا تستطيع أن تتحرك في نبضة واحدة فيها الله جل وعلا هو الذي يتحكم فيها أليس ذلك داع أن تحب الله سبحانه وتعالى يا جماعة الواحد فينا لما بيجيله شوية يعني زغطة بي- بي- بيبقى عاوز يموت لما صح. بيحس بألم في المعدة مش عارف يدخل الخلاء بيبقى تعبان إذا نعم الله سبحانه وتعالى علي كثيرة تدفعني أن أحب الله إذا أنا هدفي الأول الناس تحب ربنا والرسول من خلال نعم الله جل وعلا وآثاره من خلال الخير الذي قدمه النبي عليه الصلاة والسلام والسيرة التي قدمها رسول الله أعرضها عليهم أبسطها لهم وصلت النقطة الأولى وهي محبة الله ورسوله أبدأ أنزل بقى عمليا تعالوا نجرب ليه إحنا ما نقدرش إن إحنا نقاوم شهوتنا ليه ما نخليش نفسنا أقوى إن إحنا نتغلب ونحب ربنا والرسول طب ناخد السؤال ده ل- ناخد محمد الاول بعدين نجي المؤمن ده السؤال بتاع الشيخ احنا ليه فعلا مش قادرين نقاوم شهوتنا ومش قادرين نقاوم اللي احنا فيه والله ال- الموضوع ده بيرجع للي بيحصل في المجتمع المصري او المجتمع العربي ككل مم.
لان احنا اتاثرنا بثقافات الغرب يعني تشوف الشارع المصري متاثر جدا بثقافات الغرب والقنوات الاجنبيه القنوات العربيه اللي هو تمويلها غربي بيرجع برضو لذلك يعني ازاي اشوف قنوات بتعرض مفاتن آه، نساء ومفاتن بنات وشباب قاعده في البيوت ما يعني طب انا ليه ب- ببص على القنوات دي ما انا عندي قنوات تانية ما اقدرش ابص يعني آه، ما هو ده اصل يعني اصل بيني وبينك يعني احنا يعني انا عندي ريموت صح بحرك على اللي انا عايزه انا ليه بجيب على ال... على ال- على المنطقه اللي انا عارف ومتاكد انها تاذيني اجي لك محمود ثانيه واحده ب- بتبقى شيء غريزيه في الانسان يعني مم.
بشوف حاجه احنا ممكن تربيتنا او تربيه المجتمع ككل زي ما حضرتك قلنا احنا مش م- في عصر الرسول مم.
يعني المجتمع تغير ب- ب- بتغير كبير مم.
يعني ما فيش حد دلوقتي ممكن صلاه الجمعه هي الوحيده الناس مواظبه عليها الناس كلها مواظبه على صلاه الجمعه في الظهر طيب انا يعني انا برضو انا هن- هتنقل لمؤمن بس هقول لك نقطه يعني في دليل زي- زي ما الشيخ قال احنا الصحابه ما كانوش برضو خلي بالك ملائكه ده كانوا ممكن يخطئوا بس هم صحابه الفكره ان هم عندهم فعلا زي ما الشيخ قال عزيمة بلغتنا وإرادة.
عزيمه وانرجي ان هم عايزين يعملوا حاجه في ناس قدوه لهم يعني احنا دلوقتي قدوتنا ممكن يعتبر دكتور الجامعه قدوه لينا اه بس او أنا- الوالد أنا عن او نفسي- كذا دكتور لا سيبك من الوالد والام طبعا بيحاولوا بقدر المستطاع انهم يبقوا قدوه حسنه لل- مم.
للشباب او اولادهم وابنائهم انما انا مثلا قدوتي دلوقتي دكتور الجامعه طيب.
اذا كان ما بالك انا بشوف الدكتور الجامعه ممكن يعاكس ممكن يهزر مع بنت بكلام غير لائق قدام المدرج والدفعه كلها موجوده مم.
يعني ده يعتبر قدوه ليا دكتور جامعه من قدوة احسن فاسدة.
الناس الموجوده بتبقى موجوده يعني طيب ماشي انت شكلك مش هتدخل الجامعه بكره على فكره رب- مؤمن عندك أنا- أنا تعليق بس- وبعدين نشوف تعليق محمود و- وعبد الله تمام انا بس كنت عايز ارجع لنقطه القدوه والرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا طبعا بالتاكيد بس هي الفكره ان احنا حتى الان آه، تفكيرنا او يعني ان احنا نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في حياتنا لم يتحول لدينا الى عاده مم.
هو اه في برامج دينيه كتير جدا وبسم الله ما شاء الله بتتكلم على ان الرسول مش مؤثره بالظبط ده انا عايز اقوله ما تحولتش في حياتنا الى عاده الضغط اكتر من القنوات التانية يعني كمان ايدي القنوات التانية إن هي تنزل للناس في الشارع بقت اقرب للناس من القنوات الدينيه مم.
هي مساله الضغط الناس بقت شايفه آه، الموبقات وشايفه الحاجات الوحشه كتير قوي في حياتها في الجامعه تلاقي في ماشي في الميكروباص تلاقي ماشي يعني انا عايز اقول ان هنا ال- الوسائل العام الاخرى اللي غير مفيده او اللي يعني بتاخد اشياء سيئه بقت منتشره اكتر من الوسائل الجيده يعني طب جميل فهي الفكره احنا يعني ساعه ما نقدر نحول آه، البرامج الدينيه بتاعتنا و- انها تاثر فعلا على الشباب وبالظبط بقى عاده بالنسبه للشباب ساعتها احنا هننجح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوتنا طيب آه، قبل ما بس نشوف- انا عايز بس ارجع لنقطه اضيف حته في سلبيات آه، اطلاق البصر يعني اتفضل.
انا عايز بس احكي قصه كده ليا انا قبل ما يعني ابدا اطبق فعلا غض البصر في حياتي وابقى مقتنع بيه تماما وابدا اطبقه يعني خلاص هو هيقول قصه ما حدش يتكلم بقى آه، بس من غير طبعا يعني آه، يعني واحد لو يعني حضرتك تخيل كده لو انت قاعد في الجامعه واي بنت معديه فانت بتبص عليها فتخيل يعني كميه التشتيت اللي بتتعرض ليها بنت معديه كده شمال رايحه من اليمين للشمال فانت متابعها بعد كده من الشمال لليمين فانت متابعها تسمع صوت وراك فتبص وراك تسمع صوت مش عارف فين فتبص تشت- كميه تشتيت رهيب جدا غير كمان بقى كميه الوقت اللي بيضيع انت بتروح الجامعه مفيش اي حاجه زياده بتعملها ان انت قاعد في منطقه كويسه عارف ان انت في المنطقه دي هتنت... يعني اقول لك على المناطق ولا هتشوف بالظبط كده فتبقى انت قاعد عارف ان المنطقه دي هتقدر تتابع منها عدد كبير جدا وتبقى قاعد بس بتتابع مم.
وقت وتشتيت كمان طب للذهن ما هو بيني وبينك الشباب بيروحوا الجامعه عشان كده يعني انت عارف انت عارف يعني مش طب- عايزين مش عايزين نبقى طب غالبا يعني ناخد عبد الله ولا نيجي محمود هو انا عايز بس اتعلق بس في نقطه انا كنت عايز اقول لك يعني عليها و... ونحاول نتكلم فيها اللي محمد كان بيتكلم بيقول ان احنا عصر غير العصر انا غير معاك تماما عشان الناس في اوروبا وهم عندهم جميع الفتن اكتر من الدول العربيه بمراحل ولا بيلتزموا بالدين بيلتزموا اكتر من هنا وفعلا بيلتزموا بالدين على الحق دي نقطه النقطه الثانيه بعض الفن يعني يعني برضه انا ه... يعني هستشهد بالاخت حلا شيحه اللي هي التزمت وسابت كل ده مع انها كانت عندها المفتن كلها وربنا كرمها و... لا مين لا، قال لا.
إنها رجعت تاني؟
لا دي حنان احنا انا بالمناسبه محمد أنا ذهبت انا وزوجتي ورحنا زرناها في المنزل وجبنا معانا هديه جميله وكانت آه، عندها مولوده صغيره سميتها فاطمه وزرت آه، زوجها وزرناها في المنزل وكانت بتتكلم زوجها بتوع- كندي ايطالي اه, آه كندي و- واسلم ما شاء الله تبارك الله و- على السنه والحياه جميله ووجه منير سبحان الله آه واحنا قاعدين واحنا ماشيين طبعا هي قاعده هي وزوجتي في غرفه منفصله طبعا هم بيودعونا ما شاء الله اسود في اسود مفيش اي حاجه ظاهره قالت كلمه قالت شيخ محمد هذا الباب ما ينفعش نسيبه موارب باب انك انك تختلط بالناس والاعلام والفتن والفن والتمثيل لازم هتقع لازم هترجع فانا قفلت الباب خالص انا اغلقت هذا الباب الكلمه دي ناخذ منها ان المقصود الاسمى عند المسلم ان يعيش لارضاء الله سبحانه وتعالى نعم.
واي باب هيجي له منه معصيه هيجي له منه شيء يغضب الله يغلق الباب يغلق الباب وخلاص وانتهت واظن الفترة.
المفهوم ده شويه يكون قريب من شباب شيخنا ان فعلا يعني انا انا دايما يعني بشوف الأ- الامثال زي الاخت حلا شيحه ان هي كان عندها جميع المفاتن و- والدنيا من وجهه نظر ال- الاخرى انها الدنيا مفتوحه وهي اختارت الدنيا الاخرى واحنا الشباب برضه هو الشباب برضه خلي بالك يعني بي- بي- بي- بيقلسوا يعني بيستعبطوا الم- الشباب يقدروا يقدروا نعم.
ي- يغضوا البصر شاب النهارده لما بيبقى ماشي مع بت وماشي معاها سنه لا لا بت بقى احلى جت بت اجمل هيقلب غير دي عشان ال- هيقلب دي ازاي؟
ما برضه عشان القلب هيقلب دي ازاي؟ هياخد رقم الشريحه ويكسرها ويجيب رقم تاني خلاص ما تعرفش الشريحه بقت رخيصه دلوقتي انتهت قضيه لا أق- اقصد إن انه يستطيع انه يبتعد عن الحرام سهل جدا لو عايز يعمل لو هيعمل.
عايز لو اذا عايز هناك يعمل.
اراده آه، شيخ محمد في احد الصحابه كان اسمه عبد العزة عبد العزة ده يا جماعه شاب عنده 16 سنه كان فين في منطقه بين الطائف وبين مكه في الجبال عبد العزة بيرعى الاغنام والده متوفى فهو بيرعى اغنام ل- لخاله او لعمه المهم عدوا ناس لابسين ابيض انتوا مين يا جماعه احنا صحابه صحابه مين صحابه الرسول رسول مين انا مش فاهم ده الرسول ده واحد خرج في المدينه اسمه محمد يدعو الناس الى عباده الله سبحانه وتعالى يذكرهم بالله جل وعلا وان في جنه وان في نار وفي عقاب وفي عذاب وفي نعيم وفي سعاده فلازم نجتهد و... الراجل عجبه الكلام قال اذا انا على دينكم انا على دينكم ورجع الى خاله يا خالي لقد قابلت اناس اسمهم صحابه وهناك رسول قال ان تحدثت بهذا الحديث مره اخرى لا مال لك عندي تمشي من عندي خلاص يتيم و16 سنه يا جماعه النهارده 16 سنه ممكن يتعارك مع ابوه عشان هو مديله 5 جنيه بس يعني النهارده ده مشكله قصدك وده 50 جنيه بيهدده ممكن.
آه وده بيهدده ينهي حياته بالكليه استمر عبد العزة دون أن يعلم خاله كل شوية يطلع كل شهر شهرين يطلع على الطريق يعدوا الصحابة يحفظ منهم آيتين حديثين وياخد ده في صدره ويبدأ يحفظ القرآن يحفظ السنة حتى مرت أكثر من ثمانية أشهر وقال يا خالي قد عزمت على أن أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى قال إذا والله لا تبقى معي في هذا البيت وعبد العزة لا تبقى معي في هذا البيت وبعدين قال امضي مضى طلع قال تذهب كذا لا لا اتركك تذهب لازم تخلع ملابسك خلع ملابسه كلها يا جماعه وخرج عريان مطرود من بيته من بيت خاله بعد العمل بعد المال بعد الجاه بعد كل شيء خرج وذهب فوجد قطعتي صوف في القمامه وسد بها سوءته وستر نفسه ونزل ومشى على قدمه الى المدينه يا جماعه ياكل من الطريق ياكل من من من السكه ياكل من اي مكان ياكل حتى وصل الى النبي عليه الصلاه والسلام وشاب 16 سنه منير الوجه بقى اسود واصفر وجسد هزيل فقال النبي عليه الصلاه والسلام استروا اخاكم استروا يا جماعه إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل فقال من انت قال يا رسول الله انا عبد العزى وقد جاءني اصحابك وحدثوني عنك وانا اشهد انك رسول الله فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤخذ اليهم الى الصحابه ثم مرت الايام وجاءت الغزوه غزوه تبوك انطلق عبد العزى مع النبي قال النبي عليه الصلاه والسلام ما اسمك قال عبد العزى قال بل انت عبد الله ذهب الى تبوك في الطريق قال عبد العزى اللهم اني اسالك ان اقاتل رجلا من المشركين فيضرب عنقي ويجدع انفي فاذا سئلت اقول فيك يا رب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عبد العزى مهلا يا عبد الله أما علمت أنه من خرج من بيتي في سبيل الله فمات فقد وقع أجره على الله أما علمت أنه من خرج من بيتي في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد أما علمت أنه من خرج من بيتي في سبيل الله فوقع عن ناقته فمات فهو شهيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يقول أبو موسى الأشعري يقول وعندما عدنا من تبوك قمت من الليل فافتقدت النبي عليه الصلاة والسلام لم أجد النبي عليه الصلاة والسلام في خيمته فنظرت فإذا ضوء بعيد فجئت فإذا قبر محفور وإذا أبو بكر وعمر جالسان وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في داخل القبر مضطجع وإذا هو صلى الله عليه وسلم يقول إني نمت فيه ساعة لعله أن يكون ذلك القبر بردا وسلاما على أخيكم ثم نظر أبو موسى الأشعري فإذا عبد العزى عبد الله الشاب اللي عنده 17 سنة قد أصابته الحمى ومات ثم أنزله النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة قال أبي بكر وعمر ناولوني أخاكم فناولوه عبد الله وأنزله إلى قبره ثم رفع يديه وبصر إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه فانظر شاب ترك ترك ماذا؟ ترك محمد الهيستوري بتاعه كله ساب كل حاجه وكان ما بإيده سابش بقى المال وكده.
الجيوسي وكليه الاعلام والمودرن اكاديميك و... لا إحنا- لا ترك كل شيء من اجل الله ورسوله عايزين صلى الله بس ناخد مشاركه اخت ناهد قبل ما تقطع عشان بقالها فتره السلام عليكم اخت ناهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي حياك الله شيخ محمد أختي ناهد من تونس. تفضلي يا أختي.
يجزاكم خير آمين.
الله يجزاك خير شيخ محمد الله يحفظك.
انتوا صحصحوا وانت الله يسلمك حنا معكم صحصحين جدا وهذا البرنامج الطيب عليه وسلم. الله يجزاك الله يجزاكم خير لمداخلة في أحد اللقاءات الإعلامية يقول الدكتور محمد العريفي عن نفسه ومن كان على نهجه إنه وإنهم لهم شهوات ولم- وملذات لكن هذه الشهوات للدعاة ومن صار على نهجهم الدعاة المخلصين الثقات طبعا في دعاة غير صادقين وغير مخلصين نعم الشهوات وال- آه، والملذات القلبية والبصرية يستطيع الإنسان مهما أوتي من علم أن ينحرف ولكن إذا تق- آه، تقنن وأتقن آيات القرآن والسنة النبوية وع- وحديثها وتفكر فيها فما في كتاب الله ونبية رسوله من الوعيد والعذاب الشديد لمن أس- أسرف شهواته وملذاته آه، في في المحرمات فإنها قد تصل بال آه، أو تصل للمسلم إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة نعم. نعم.
إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة ارجعوا الإخوة الكرام إلى تفسير هذه الآية في ابن كثير ونحوه أيضا آه، لا تفوتني آه، آه، يا شباب أن المرأة لا تفتنكم حتى لو كانت آه، لابسة آه، آه، نص كم لابسة مي- ميني كو- جوب ولا لابسة ملابس فاتنة أو عبايات فاتنة آه، أو تتكشف جزء منها أو كلها فأنتم انظروا إلى سبحانه وتعالى السلف الصالح المرأة الصالحة أمهات المؤمنين كان في عهدهم بعض الأشياء الخاطئة نعم.
لكن نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم. عليه ضربوا الصلاة والسلام.
العفة في والقمة في العفاف وأيض- وأيضا الصحابة كانت لهم شهوات ولكنهم ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والعفة نعم.
والبعد عن الشهوات الغير متزنة نعم.
أيضا أنا أقول للأخت آه، في الله آه، حالتي حثبتك الله على الطاعة أنت وزوجك آمين يا رب.
وأسرتك آمين يا رب.
ومن كان مثلكم وأنا أقول للأخت حلا آه، اثبتي حق الثبات والاستقامة حق الاستقامة نعم ربنا يبارك فيك يا اختي وشكرا جدا على اتصال حضرتك برضه انا عايز برضه افكر يعني اخواني واخواتي المشاهدين اي حد عايز يشاركنا او لقى صعوبه شويه في الاتصال يبعت لنا SMS وان شاء الله هنجاوب عليه في الحلقه واي حد عنده راي او مشاركه في البرنامج او في الحلقه او في السلسله اللي احنا فتحناها والحمله حمله شايفك وهنتكلم ان شاء الله عن غض البصر وان شاء الله هنتنقل مع بعض مواضيع كتيره جدا عن الحب والاختلاط والتحرش الجنسي وهنتكلم في كل مواضيع تهم الشباب وانا برضو بناشد بالاخص البنات على هم يكلمونا يعني انا احب برضو ما نكونش يعني دايما نقول احنا ناخد راي الشباب بس معانا لا اسمع برضو راي البنات من خلال التليفون وبرضو احب جدا يكون معانا الشباب اللي هو من اول 16 و15 سنه لغايه آه، 30 سنه اللي هو فعلا اللي احنا بن... بن... بنحاول نكلمه ونناقشه عشان دايما الناس ما تقول ما تقولش لا ده انتوا بتكلموا الناس اللي خلاص عواجيز بقى اللي عدوا لا قولوا كلمونا وقولوا ارائكم وقولوا اي استفسارات ليكم عن البرنامج آه، كان عبد الله كان عندك تعليق لو الشيخ كان بيقول القصه انا عايزك برضو يعني القصه اللي قالها شيخ محمد القصه ديت لو احنا سمعناها كشباب يعني فعلا ممكن تاثر فينا القصه دي تبين حاجه واحده تبين ان اي حد كان عنده اي مشكله او اي حد كان عنده اي حاجه كان بيروح على طول يقعد مع سيدنا محمد منه لنفسه على طول مش كان كان- مش بقى كان محتاج ان هو ير- يروح بقى ياخد اذن او حاجه سيدنا محمد كان بيقعد مع كل الناس هي هي دي الفكره الفكره دايما مش في الرساله الدينيه الرساله الدينيه كلنا متفقين معاها وكلنا مؤمنين بيها الفكره بقى في اللي بيوصل الرساله ازاي بيوصلها الفكره ان احنا عايزين واحد يقرب مننا يعني قصدك انت بتلاقي صعوبه حتى لو عايز تكلم شيخ او عالم بتلاقي صعوبه اصلا عشان توصل- الطريقه اللي بيقولها لي- الطريقه اللي بيقولها بيقول الرساله بيها مم.
يعني انا عارف عارف ومؤمن جدا بالرساله الدينيه بتاعت الاسلام بس ازاي هو بقى بيقولها هو ليه مش بيقرب مني هو ازاي ليه- يجيبك يعني اه ز- ليه مش بيقرب مني يشوفني يشوفني انا بحس بايه ويحس بيا هو ده اللي بيفرق بقى ب- ب- بين قناه معينه وقناه تانية مم.
او بيفرق بين م- ب- بين العرب وبين بره مم.
بره اي حد عنده مشكله بيروح يقعد مع بس بره ما عندهمش قنوات لا مع راجل لا بس بيروح يقعد مع راجل الدين في الكنيسه او بيقعد بيقعد مع لا انا راجل الدين بكلم وبي- انا انا لما ذكرت كلمه بره انا ذكرت على اللي هم ال- ال- المسلمين اللي ال- عايشين بره.
المسلمين اللي هم اعتنقوا الاسلام بره وهم بيكونوا اكثر التزاما هو هو ويعني- النقطة اللي ذكرها عبد الله واضحة قضية الخطاب الديني والتواصل الديني احنا مؤمنين انه في في مشكلة في مشكلة في التواصل الديني قد يكون هناك عدم وجود قدوات صح يا عبد الله ما فيش قدوة آه، ما فيش شاب تستطيع تتواصل معاه من الدعاء او مشايخ تشكيله وسيلة ومن- خطأ ممكن.
اه قد يكون هناك وسيلة خاطئة قد آه، لغة الخطاب عند الشيخ تكون اعلى من الشباب فالشاب يقول لك كبر دماغك الشيخ هيخنقنا اقفل التلفزيون مالناش فيه آه، انسى الموضوع ده المشكلة إن هو ما موجودة.
بيشوف واحد ملتهي اصلا على الشاشه بي هو المشكله المشكله ان ان احيانا السؤال المطروح هم ليه بيجيبوك سكه؟ يعني التان- الناس التانيه ليه بتجيبك سكه؟ يعني اشمعنى ال- الكليبات و- و- والطويله والعريضه والصفراء والحمراء بتجيبك؟ ليه انت ايضا ما يكونش عندك من الداخل control وتحكم وثبات داخلي ان اريد الخير ان اميل الى الخير النبي عليه الصلاه والسلام عليه في اول حياته يا جماعه قال قالت امنا عائشه حبب اليه التعبد حبب يعني ايه هو ناوي عاوز يحب الحاجه دي فانا انوي انوي اطيع الله انوي غض البصر والله جل وعلا سيقدم في خيري في طريقي الخير وسيضع في طريقي من يقودني وياخذني الى آه، طاعه الله سبحانه وتعالى ورضوان الله جل وعلا اظن بس انا عايز اضيف حاجه عشان ما حدش يفتكر ان انا ب... ب... ب... يعني بلغي بلغي ايه مسؤوليه الشباب بت... خالص لا الشباب برضه عليه ليه مسؤوليه كبيره جدا الفكره بقى ان الش- الشباب ليه بيلجا ل... لاطلاق البصر ده ان هو عنده وقت فراغ كبير جدا مم.
فليه ما ي...
مش عارف يستفيد من الوقت مش عارف عنده وقت فراغ فهيقضيه في ايه فينزل يقعد في الجامعه يقعد في الشارع يقعد يعمل مع اصحابه على القهوه يطلقوا بصرهم زي ما هم عايزين طب محمود كان عنده تعليق وبعدين ارجع لمؤمن آه، اول حاجه يعني القصه دي رائعه جدا تمام آه تاني حاجه اللي بنتعلمه منها حاجه واحده ان هو كان مش هدفه الحياه وبس هو كان هدفه الدين وكان هدفه ان هو يوصل لاعلى غايات الدين ان هو يستشهد تمام آه احنا بالاسف عندنا نقطه يعني برضو ارجع تاني لحته المجتمع مم.
احنا كمجتمع ما بيتجهش فكري للدين انا لما انزل الشارع مفيش مقومات اللي انا افكر في استغفر الله العظيم يا رب، في الدين ماشي احنا بنتكلم صراحه دي حاجه الحاجه التانيه التواصل هو هو انا عاوز اخالف عاوز اخالف محمود آه، احنا كمجتمع يعني عندنا احنا حابين برضه ان هو يقول وجهه لا نظر آه الشيخ عارف محمد بس بريد.
احنا عاوزين عندنا رقه كبيره ممكن هو يكون قصده ان في صور سلبيه نعم.
في فرق بين ان احنا نقول يا محمود ان في عندنا صور سلبيه في المجتمع وبين ان احنا نقول ان المجتمع ما بيتجهش للدين بالعكس قد يكون مجتمعنا يا محمود اقرب المجتمعات واكثرها تاثرا واسرعها توبه ورجوع الى الله بس بشرط زي ما قال عبد الله اذا وجدنا القدوه والخطاب الديني المناسب والاحتواء الكامل والتواصل لغه التواصل ان تكون الرساله فيها تواصل آه، النهارده النهارده النهارده ما شاء الله آه، في نماذج كثيره واحنا عاوزين يا محمد آه، ان شاء الله الحلقه القادمه محمد نجيب معانا نماذج او او نسجل نصور بر- ب- مقاطع بره او او او لقاءات مع شباب غطوا البصر يقول لك نعم.
فعلا انا انا جربت انا قابلت واحد من الشباب بعد الحلقه اللي فاتت الحد اللي فات قال لي شيخ محمد انا انا ما فيش بت في ال- في في المجمع كله الا وعارفاني فلان الفلاني يعني انا عارف دي مين مين بيمشي معاها وكام وممكن اقول لك نمره موبايلها كمان من كتر ما عرفت وبفضل الله النهارده ما ببصش لحد لدرجه هو ان هم كان سموني عنده إرادة إن هو المتكبر يعمل.
لدرجه ان هم سموني المتكبر لان خلاص من داخلي من قلبي من قرارات نفسي يا رب انا صادق معاك يا رب انا لا اريد الا رضاك يا رب انت لو قبضت روحي النهارده وانا بتكلم مع بنتي دي خلاص يبعث المرء على ما مات عليه يبقى في عزيمه ففي صور ايجابيه يا محمود في صور ايجابيه في المجتمع في شباب بتغض بصرها وشباب بتبطل تتكلم مع بنات وشباب بيجوا لهم البنات لغايه عندهم وفي شباب البنات بيت- بيبوسوا رجليهم علشان بس اه عشان تتكلم معاه و... و... وتفتح معاه سكه وحوار ونمرتي الخاصه دي النمله البرايفت بتاعتي وادي الايميل بتاعي ولكن الثبات طب محمود عندك عندك تعليق هو في حاجه آه ما ينفعش في مجتمع تكون السلبيات فيه اكتر من ايجابياته بالطبيعي ان انا هبص للسلبيات ده فكر الانسان العادي انا لما اكون فاتح التلفزيون الاقي مليون قناه مثلا خارج اطار الدين مثلا تمام او خارج اطار الاخلاق عامه احنا احنا تمام، ايه بغض المهم, إيه النظر عن المهم الدين.
عندنا من البرنامج ده احنا اللي بنعمله ان احنا عاوزين نعلي الجانب الايجابي الايماني نشوف احنا, إيه احنا فعلاً- عارفين احنا إيه عارفين ان المشكلة احنا ونحاول نحلها احنا عارفين ان في حرب على الدين وان انت مش هتلاقي قنوات بتساعدك وقنوات ال- ال- اللا دينيه كتير جدا وفي مشاكل وممكن لما تفكر انك تبدا تقرب من ربنا ربنا يجمع لك بنات الحته كلهم عليك واللي ما ك- اللي كنت كنت قاعد بتفكر ان انت نفسك بس تبص لك بصه بعد ما تبدا تستقيم وتصلي يقول لي واحد من شاب بيقول لي لقيتها ايه ده لقيتها دي دي بتقول لي ده انا كنت عاوز صاحبك من زمان بس انا مش لاقياك فبقول لها بعد ما تبت بعد ما قربت من ربنا ف- فالتوبه يعني يعني من اعظم النعم بص يا محمد يحكى قبل الحكايه اخد الاخت نهله الاول طيب ماشي السلام عليكم ورحمه الله اخت نهله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي
آه، أنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سامعين حضرتك يا اختي عندك اي تعليق
لا في حك- آه، في التوبة يعني اتفضلي إني آه، يعني الواحد آه، لو أقبل على ربنا كده و- يعني حب يتوب يعني يتوب يفكر في الآخرة نعم
إن هو ي- يعني إيه الواحد ي- يفكر إن هو ي- يشوف إيه هيعمل للآخرة هيقابل هيقابل إزاي ربنا يتوب يعني أنا في كلية بس آه، و- وبشوف الناس قدامي الأولاد والبنات بيعملوا حاجات مش كويسة بقول يعني ازاي يعملوها الحاجات دي ومش بيفكروا ازاي في ربنا انا قريت قبل كده آه، قصص وعبر للشيخ محمد الصاوي عجبتني خالص هي اللي خلتني يعني اخاف و... وأ... آه، وأ- اخاف واعمل ما خل... ما اخليش ربنا يزعل مني خالص والله انا خايفه مش عايزه اعيش الدنيا الا لما يكون فيها اعمل حاجه فيها كويسه لربنا وما زعلش رسولي مني
ربنا يثبتك يا ادعي لي اختي يا شيخ محمد بالثبات والتقوى يا رب ربنا يثبتك يا اختي يا رب واني ربنا ييسر لي اموري في الدنيا لو كانت ال- الحياه كويسه لي ربنا يثبتها لي وادعو للشباب ان هم ربنا يثبتهم ان شاء الله وادعو آمين لاخواتي يا رب.
المسلمات آمين.
يا رب التقوى يا رب ربنا يبارك في حضرتك يا اختي وربنا يثبت حضرتك شكرا جدا على اتصال حضرتك مع اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم اخو مصطفى
الو السلام عليكم اخو مصطفى عليك السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخي اكلم الشيخ محمد لسه الشيخ سامح حضرتك اتفضل يا اتفضل كيف حالك شيخ محمد الله يحفظك يا مصطفى الله يكرمك أنا زين يعني استحلفك بالله انت زي ال- يعني شباب المسلمين كلهم شيخ ربنا يا رب يصلح شباب- قلوبنا شباب ال- الغردقه والبحر الاحمر الله يثبتكم يا اخي يعني انا عايز اقول للشباب بس يعني شباب اللي بره اللي بره السياحه وبره يعني اللي بره البلاد اللي فيها سياحه وفيها اجانب احنا هنا يعني بن- بنواجه فتن رهيبه
نعم الرسالة انقطعت للأسف إن شاء الله نناقش معاك يا أخي من النقطة ديت السلام عليكم الاتصال برضو انقطع طب شيخنا نكمل برضو احنا كان في كان في واحد شاب انا م- مش متذكر هل قلتها الحلقه الماضيه اسمه يسار معلش ام جلال بس من ليبيا طيب، ناخدها يلا.
احنا اسفين السلام عليكم ام جلال السلام عليكم ده اتفضلي يا ام جلال
الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا ام جلال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضلي يا ام جلال سامعينك ام جلال من ليبيا اتفضلي يا ام جلال اتفضلي
اهلا بكم يا ابنائي ربنا يبارك فيك يا ام جلال اتفضلي وبارك الله في شيخ محمد ابني آمين.
حتى هو امين يا رب، امين وجزاكم الله خير في هالبرنامج وما بينا من تقدم هالبرنامج لهالشباب وللفضائيات اللي ما خلت عنا الحمد لله هو الاسلام عم في كل بيت يا ابنائي والقنوات الدينيه في كل بيت لكن الاستعمار ما زال قاعد يحاربوا فينا تو بالقنوات الفضائيه ال- المبيحه هذه وفي سن مراهقه يا ابني في سن من 16 و 17 و 19 وان شاء الله يا ربي نبي يشوف ابني زي الشيخ محمد زي الشيخ زي الشيوخ اللي سمعتيه في القناه في القناه الخليجيه يا رب ويهدي الشباب يا رب يهدي الشباب ربنا ما يبارك يشوفش فيك يا إلا أم وجه جلال.
الله بس الدنيا كلها ثانيه يا ابني ربنا يبارك فيك يا ام جلال شكرا جدا على اتصال حضرتك مع اتصال اخر السلام عليكم اخو محمود السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا اخي السلام عليكم اتفضل وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا اخو محمود ممكن أكلم الشيخ محمد الشيخ سامعك يا اخي اتفضل
السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمد يا مرحبا يا اخي الله يكرمك
محمود مع حضرتك يا اتفضل يا أخي، لو مرحبا. عندك أي جزاك الله مشاركة خير. للشيخ والله اتفضل.
يعني انت منور الشاشه والبرنامج الجميل بتاعك دوت يعني يعني مش عارف اقول لك ايه جزاك الله خير الله يكرمك جزاك الله خير الله يحفظك
عندك اي مشا...
يعني البرنامج دوت يعني بيحس الشباب عن غض البصر وكده هوت يعني في حاجة في المجتمع بتاعنا ماشي ان المجتمع كله يعني مجتمع الشباب كله مثلا في ان هو ده عدم غض البصر
انت عندك كام سنه يا اخو محمود انا عندي 19 سنة 19 سنه طب انت المشكله انت بتعرف تغض بصرك ولا لا طبعا الحمد لله لا بتعرف ولا ما بتعرفش ربنا ان شاء الله ي- يعني ربنا يثبتك ان شاء الله ويثبتنا جميعا و... وان شاء الله كلنا ان شاء الله بينا بالشباب ان شاء الله نحاول نغض بصرنا ان شاء الله ربنا يبارك فيك وشكرا عت- جدا على اتصالك مع اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم ام حذيفه اتفضلي يا ام حذيفه السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أيوة عليكم السلام اتفضلي يا اختي آم، لو سمحت ممكن أكلم الشيخ الشيخ سامحك يا اختي اتفضلي اتفضلي يا اختي آم، أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، بجد يا شيخ آه، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج امين آه، بجد نفسي نفسي ي- يعمل تأثير فعلا للشباب هو فعلا كويس أوي بس اللي أنا عايزة أقوله إن ال- الأهل فعلا في البيت عليهم تأثير يعني ليهم تأثير جامد جدا نعم لان انا في الاول لما بدات الالتزام وكده يعني اهلي فعلا كنت حاسه ان هم معارضيني كتير وجيت اروح معهد قران بابا يعني كان رافض وبعدين وافق وبعدين يقول لي انت هتروحي الكليه ازاي مع ال- مع المعهد وكده وبعدين وافق وبعدين جيت ادرس في معهد تاني يقول لي انت هتدرسي في ايه ولا في ايه فبجد الاهل ليهم ليهم تاثير بس في نفس الوقت فعلا يعني كافحت مع بابا وعملت فاكيد الشباب هيبقى ليهم صوت اكتر من ال- من البنات يعني ان هم يعملوا فهم نعم.
فعلا لو حاولوا وحاولوا وعملوا فعلا هي هي هيقربوا هي وهيستفيدوا انا فعلا برضو اول ما روحت الكليه آه، منظر البنات بجد آه، فعلا بجد وحش جدا انا بقول يعني الله يكون في عون الشباب بس في نفس الوقت معانا في شباب كتير آه، فعلا شايفاهم ان هم بيغضوا بصرهم وكويسين فمعنى كده ان هم ممكن يقدروا يعني في يغضوا يعني في بصرهم.
نماذج ايجابيه الحمد لله ايوه الحمد لله في بس هما يعني الشباب يحاولوا ان هما يغضوا بصرهم انا يعني بشوف منظر البنات انا انا نفسي بغض بصري عنهم بس في نفس الوقت في نماذج ايجابيه كتير في المجتمع ان هما ي- يغضوا كده و- واللي عايزه اللي عايزه اضيفه كمان ان موضوع ان مثلا في بدايه الكليه ممكن واحده ان هي ت- تقول يعني ان انا اكلم الشباب ده للحاجه وكده بس اللي انا شايفاه ان في بنات كتير جدا في الكليه ممكن نستعين بيهم والشباب نفس الكلام في شباب كتير ممكن نستعين بيهم مش لازم ان انا استعين بال يعني بنت تستعين بولد يعني مش لازم البنت دايما لازم تستعين بالولد او العكس يعني ايوه لان ايه هو في في احنا بنات اتكلمنا كتير يعني احنا اتكلمنا و- وبرضه يعني احنا شاكرين جدا على الرساله لحضرتك ام حذيفه يعني برضه احنا ان شاء الله برضه احنا زي ما قلنا يا شيخنا هنحاول نجيب شباب نماذج شباب يتكلموا في النقطه ديت نعم.
وعشان ممكن نكون احنا هو القضيه المهمه اللي في اتصال مع اتصال هو- طيب.
مش عايزين يقفلوا بقى اعمل ايه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
ام براء ايوه اتفضلي يا اختي آه انا ايوه ان شاء الله عند حضرتك اي مشاركه يا اختي اتفضلي كريمه آه احب اشكر طبعا البرنامج على على كل جهودكم ربنا يبارك فيك.
آه واحب ان انا آه، اقول لي برايي في في نقطه ان الشباب ليه معرض عن انه يعني ياخد اي خطوه ناحيه الدين نعم آه، ال- المشكلة اللي, اللي اللي احنا فيها وطبعا آه، المجتمع شارك فيها بجزء كبير جدا ان آه، مفيش حتة العمل بما ال- بما يعني آه، اي معلومة يعرفها الش- الشاب لو هو عمل بيها في الواقع آه، هيذوق طعم فعلا حلاوة الإيمان فعلا يعني حضرتك قصدك ان الشباب فعلا بيكونوا عارفين معلومات في آه.
الدين بس هم ما بيطبقوش آه، فهو أنا نعم اتفضلي يا اختي اتفضلي اتفضلي ماشي فحتة العمل دي هي اللي ممكن تقربه لأنه هيطبق الشيء اللي ع- اللي عرفه أنا عن نفسي في فترة من حياتي لما كنت بطبق الشيء دوت مع طبعا صحبة صالحة نعم.
كنت طبعا ب... ب... ب... يعني بحس ازاي بحلاوة الإيمان و... وفعلا كنت يعني آه، ماشية في الطريق آه، كويس جدا الظروف طبعا إن آه، زواج وبعد عن الصحبة دي بعدت جدا فهي نصيحة طبعا ل- لأي حد بي يعني بيحاول إن هو آه، يمشي في طريق الله إنه يعمل بما عل- علم يعني العمل ده شيء مهم جدا جدا وطبعا للأسف هو مجتمعنا ممكن يكون مضايق في حاجة زي دي خصوصا لما تكون حاجة تخص الدين لكن كل واحد يحاول يقدر إنه يعمل شيء يعني و- وبالتالي هيلاقي نفسه يعني إن شاء الله ماشي في الطريق جزاكم ربنا الله يبارك خير.
في حضرتك يا اختي وشكرا جدا على اتصال حضرتك امين احنا نوقف اتصالات بقى يا شيخنا عشان تقريبا هو الوقت- هو في اغلب اغلب الاتصالات كان في حكاية الجميله بس جميلة كنا حاضر عايزين.
حاضر هو اغلب الاتصالات الايجابيه الجميله ب- ب- ب- بتدعم موقف ان الشباب عندهم بفضل الله امل ويستطيعوا ان هم يغضوا البصر نعم واقتربوا من الله سبحانه وتعالى ويعني يعني ده امل الامهات اللي اتصلوا علينا زي الاخت اللي اتصلت من ليبيا وامال ال- ال- الاباء وامال الاخوات وامال الزوجات يعني الزوجه النهارده لو سالنا احدى الاخوات انت نفسك تتجوزي واحد راجل الراجل دوت عنده استعداد انه ينظر الى النساء تقول لك لا انا عاوزه واحد اتزوجه يكون فقط نظر عينيه عليه المشكلة ان ولذلك- الرجالة بيتجوزوا وبيطلقوا بصرهم اكتر يا شيخنا يعني دي حقيقة يعني يعني ده, ده, ده, ده هناك خلل بتقلل من غض البصر لو الزواج بيقلل من غض البصر صح صح بنسبة هنتكلم كبيرة جدا يعني صح وإلا ما كانش وده حن...
الحمد وده هنذكره هنذكره الحلقه هو الفاضلة.
عايز يتجوز على فكرة فعشان كده ربنا يرزقك زوجه صالحه وكل بإذن الشباب الله.
وكل الفتيات الصالحات آه، آه، عاوزين نذكر ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى حلقه قادمه يا ريت يا محمد ان احنا نخصص الاسباب المعينه على غض البصر جميل.
يعني تكون الحلقه الختاميه النهارده ذكرنا السلبيات آه، في عهد آه، السلف كان في شاب اسمه يسار وكان يسار شاب جميل وسيم وكان عابدا لله كان تقيا وكان في طريقه الى بيت الله الحرام يمر ببيت جاريه مغنيه فارسيه كانت هذه الجاريه المغنيه من اجمل ما خلق الله من النساء تأسر الألباب وتأخذ العقول بصوتها وحسنها وجمالها يسار مر من الطريق وجلس يستمع الغناء على عتبة الباب وبدأ يراود نفسه أستمع لا أستمع أسمع غناءها الناس كلهم بيتكلموا عن غناءها دي جميلة وفارسية أسمع لا مش هسمع أنا صالح وأنا رجل بعبد ربنا و... جلس يستمع لنا. وفجأة فتح سيد الجارية الباب فتح سيد البيت الباب فنظر وقال الشيخ يسار يسار هنا تفضل ادخل نكرمك استحى يسار وقال لا والله لا استمع الغناء وذهب إلى بيت الله الحرام لكن فكره وعقله وقلبه وده من أجل الأذن فقط فما بالك بالنظر ظل فكره كله يفكر ماذا لو ظفر بهذه الجارية المغنية وعقد العزم أنه إذا جاء الغد أن يجلس يستمع الغناء ومر من نفس الطريق وجلس على عتبة الباب يستمع الغناء وأخبرت الجارية أخبروها أن يسار قاعد يستمع الغناء فأطلت من شرفة القصر فنظرت إليه ونظر إليها وأحبها وأحبته وأصبح كلام الناس في مكة كلها فلان الزاهد العابد الذي كان وكان كيف حصل الأمر تغيرت الأمور تبدلت الأحوال أصبح يحبها وتحبه خلا بها في ليلة من الليالي وخلت به فقالت يا فلان والله إني أحبك قال وأنا كذلك ثم دعته إلى ما يغضب الله وقالت ما الذي يمنعك الموضع خال والرقيب قد نام والناس قد ذهبوا عندها بدأ يسار يفكر ويعمل عقله ماذا لو وقع في هذه المعصية ماذا بماذا سيفوز بماذا سيظفر بماذا سي- سيأخذ أو يجني أو يكسب فقال يمنعني قول الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأصحاب والندماء والخلان في يوم القيامة ينقلب إلى أعداء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فبين الله أن الخلة والمحبة اللي قامت في الدنيا على نظرة وعلى علاقة محرمة تنقلب إلى عداوة في يوم القيامة فهذا يدفعنا أن نحصي في, في ختام الحلقة سلبيات أولا أن النظر يؤدي إلى تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى وإذا نعم.
تعلق القلب بغير الله مرض ثانيا أن النظر يؤدي إلى بداية خطوة من خطوات الشيطان اللي ذكرها مؤمن وهي علاقة محرمة ثالثا النظر قد يؤدي إلى الاعتداء الاعتداء الظلم والباغي والتحرش الجنسي والنقطة اللي ذكرها أخونا محمد رابعا أن هذا قد يؤدي إلى توسيع الفجوة والهوة بين الشاب وبين الخطاب الديني وده اللي أشار إليه أخونا عبد الله أنا أعتقد أن أنا لما أنظر أنا ببعد المسافة بيني وبين ربنا نعم ولما غض بصري أنا بقرب المسافة بس لازم في اجتهاد شويه لازم يكون في اجتهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يبقى لازم في مجاهده طيب، ولن إحنا- تبلغ المجد حتى تلعق الصابر إحنا- والنقطه الثالثه ال- اتفضل.
الرابعه ال- السلبيه الاخيره اللي اشار اليها اخونا محمود وهي قضيه ان يكون هناك يعني آه، آه، تواضع من من اصحاب الخطاب الديني واهل العلم في ان يصلوا الى الشباب طيب ال- السلبيه اللي تترتب على ذلك انه قد يكون الشاب زي ما قال محمود مش هو السبب المشكله في البنت ومحمود اشار الى نقطه ان البنت ليه بتعاكس انه هي شايفه انها المفروض تتعاكس فلقت الشباب مش بيعاكسوها فقام هي اللي بدات حاول يعني تحاول- تشتغل تحاول- شوية.
فكل السلبيات هذه التي ذكرت و و و واكثر من ذلك بكثير هذا يدفعنا الى ان احنا نغلق اول خطوه الشراره الاولى التي قد تشعل جبال النار ومعظم النار من النظرة.
مستصغر الشرري اذا ينبغي ان أنا اغلق باب النظر أغلق باب النظر ذكرنا الحلقة الماضية قول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون واسمع شوف ربنا بيقول إيه يا جماعة خبير إن الله خبير بما يصنعون الخبير والذي يعرف دقائق الأمور سبحانه وتعالى فالله جل وعلا خبير فدي من أهم النقاط نأتي إن شاء الله بعد ذلك إلى أن احنا نعرض احنا عايزين نعمل برضو بداية.
جدول عملي ان شاء الله في الحلقه اللي ان شاء الله أكيد إن القادمه شاء الله.
نقول يعني عشان احنا بنتكلم كلمنا كلام ان شاء النقطة الله الأخيرة ومباراة أشارت إلى من ضمن الجدول العملي يا محمد نعم.
إلى قضية الصحبة أنها في الصحبة لما كان معاها صحبة آه إذا عندنا من ضمن الجدول العملي اللي هنذكره الصحبة التي تعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى جميل احنا للاسف الوقت انتهى بينا يا شيخنا انا بس عايز اخد كلمه في ثانيه تعليق على كلمه بالظبط من اخد ابدا بالمؤمن الاول okay انا بس كنت عايز آه، لا كلمة عايز أخدها.
الحلقه الجايه ان شاء الله okay قول بس اخر كلمه هاخدها من محمود هقول له يا محمود انا معترض على كلامك لا في امل هي بس هي قصه ان هي حرب آه، معارك مختلفة قد نخسر معركة لكن بالتأكيد إن شاء الله المعركة الجاية نكسبها أحسن ده محارب اتفضل كلمه بقول عن نفسي ان شاء الله هحاول اغض البصر وبنصح الشباب كلهم بغض البصر و- والله المعين باذن الله عشر كلمات
بس لا هو كل شاب يح- يحاول يعمل حاجه بس ي- يشغل وقته بحاجه مفيده ملء هيلاقي الف- نفسه اه هيلاقي ملء نفسه الفراغ ممتاز محمود
آم، الكلمة اللي أنا هقولها هي حاجة واحدة بس إن نبص للدين شوية نعم يعني بلاش كل حاجة عندنا تبقى للحياة وبس يعني انت بتركز نبص- برضو في الحلقه آه، طول نبص- النهارده ان نبص احنا للدين.
لازم نبص للدين نبص ونركز نركز في للدين، الدين نركز في في نماذج طيبة جدا جدا جدا في المجتمع احنا ان شاء الله الحلقه الجايه تكون ان شاء الله معانا النماذج ونحاول ان شاء الله برضو نحاول نقرب المسافه يا شيخنا انا بإذن الله.
اشكركم جدا يا شباب على وجودكم معانا اشكرك يا شيخي الحبيب الله ان شاء الله احنا نتواصل ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله في الاسباب المعينه لغض البصر ونعمل جدول عملي فعلا نستفيد منه كلنا ان شاء الله بإذن الله الله يكرمك آه، اشكركم جميعا على حسن المتابعه وان شاء الله انتظرونا الحلقه القادمه يوم الاحد الساعه 12:30 بتوقيت آه، مكه وبتوقيت مصر وعايز اي حد عنده مشاركه يتابعنا عن طريق الايميل كلام شباب @gmail.com او يشاركنا عن طريق جروب الفيسبوك آه، جروب فيسبوك برضو كلام شباب جروب فيسبوك او عن طريق آه، مواقع آه، العديده للشيخ محمد الصاوي اللي هو مسؤول عنها ان شاء الله آه، برضو اي حد عايز اي مشاركه يتصل بينا او اي حد يشاركنا في الحمله حمله شايفك برأي بأي استفسار إن شاء الله إحنا مستعدين لأي مشاركة من الشباب يحب يجي معانا الاستديو برضو إحنا مستعدين بأي مشاركات إن شاء الله انتظرونا الأحد القادم الساعة 12 ونص السلام عليكم ورحمة الله